يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلبي وقلوبكم أجمعين وأن يجعلنا من عباده المقربين إخوتي في أحوالنا هذه الأيام أحوال وقضية الشريعة صارت هي القضية التي تشغل بال جميع المسلمين اليوم في مصر ودائما نقول أن مصر قدر الله لها ذلك قدرا صارت هي مجمع منطلق المسائل في جميع الجهات فلذلك قضية الشريعة في مصر تعتبر على المحك اليوم بالنسبة للمنطقة جمعاء فلذا لابد أن نهتم لها هذا الاهتمام الكافي بل لا نستطيع أن نوفيها حقها مهما فعلنا قضية الشريعة اجتمع اليوم مجلس شورى العلماء وأنا أستبق صدور البيان وسيصدر البيان في خلال دقائق من الآن وينص في بدايته على ثلاث فقرات مهمات الفقرة الأولى مجلس شورى العلماء يطالب بوضع نص صريح قاطع في مادة فوق دستورية نصه أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وأن أي قانون يخالف الشريعة فهو باطل هذا هو المطلب الرئيس الذي نركز عليه أن توضع مادة فوق دستورية لا تتعرض لاستفتاء يستفتى عليها ولا تتعرض بعد ذلك لنقد ولا تحليل ان تفسير كلمتها تكون ايه ولا تتعرض ايضا لتغيير ولا تعديل بعد ذلك ابدا في دستورنا كلمة واحدة احنا بنقول في تعليقنا على مواد الدستور والمشايخ النهاردة في المجلس اه ناقشنا ال 219 مادة مش كلهم يعني ناقشنا مجموعة من المواد التي اه لنا عليها تحفظ ونريد ان نغيرها والمجلس وعد ان هو هيدرس كل مواد الدستور مادة مادة ويصدر مجلس شورى العلماء اه مذكرة بكل التعديلات المطلوبة هذا لنبرئ ذمتنا امام الله اخذ به او لم يؤخذ عمل ببعضه او لم يعمل ده مش موضوعنا موضوعنا ان هذه الوقفة في اصرار مش من المجلس فقط وانما الامة كلها تتوجه كل الامة بهذا المطلب مادة فوق دستورية ان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع وأن أي قانون يخالف الشرع يخالف شريعة الإسلام فهو باطل تلكم الأولى الثانية أن مطلب تطبيق الشريعة واجب على كل مسلم من حيث كونه مسلما أولا أن ينصر هذه الشريعة بأن يعمل جهده بقدر ما يستطيع في أي مجال بتوع النت في مجال النت وبتوع القضاء والمحامين والقضاء في مجال القضاء وبتوع ال ال هيئات التدريس في التوجيه والدعاء والعلماء في مجالهم كلهم في مجاله الاب ببيته والام في بيتها والراجل في شغله والطلبة في المدارس والجامعات الكل يطالب هذا المطلب ويعمل على الزام اللجنة التأسيسية به بقدر ما يستطيع ثلاثة أن تطبيق الشريعة واجب على كل مسلم في بيته وفي من يليه ممن ولاه الله ولايته الرجل في بيته يطبق الشريعة في البيت الشريعة بتقول في تلفزيون في البيت ولا ما فيش يتفتح على ايه ويتقفل على ايه شرح دين في مطعمه ومأكله وملبسه الملابس في نومه يصحى امتى ويصلي امتى والصلاة الواجبة امتى تطبيق الشريعة واجب على كل مسلم ان يطبق الشريعة في ذات نفسه في بيته في من يلي امورهم اذا كان مدير في مصلحة حكومية او صاحب عمل في اي عمل ان يطبق شرع الله تلك الثلاث نقاط الرئيسية في بيان مجلس شورى العلماء الذي سيصدر الليلة إن شاء الله عز وجل وأنا أقول أن هذا المطلب لا ينبغي أن يسكت عنه في البرامج الإعلامية الكثيرة والجرائد بتسخر من الموضوع وتهزأ من الموضوع وتتلاعب بالموضوع وتضرب الأمثلة لموضوع الشريعة ونحن لا نقبل هذا بحال وأنهى إخوتي من المسلمين بأن يشاهدوا هذه الأشياء قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فلذلك بقول إياك أن تسلم رأسك لحد يتلاعب بفكرك خذ قال الله قال رسول الله مانيش عايز اعيد تاني خطبة الجمعة واعيد تاني درس امبارح وانما قال الله ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون قال الله انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما قال الله وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون هذا كلام الله ومن اصدق من الله قيلا قل احد ومن اصدق من الله حديثا قل احد وجبت ولا كلام بعد كلام الله وانتهت القضية ونعود إلى درسنا ومجالسنا في مدارج السالكين أيها الإخوة أنا أحبكم في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله لعل مشروع خطبة الجمعة القادمة هو لماذا وصل بنا الحال الى هذا الامر ليه وصلت بالحال بالامه ان ناس بتحارب من اجل الا تطبق شريعه شريعه الله ان في ناس مسلمين معترضين على كلمه دوله دينيه على كلمه دوله شرعيه على كلمه دوله اسلاميه ايه اللي وصل الناس دول للحال ده والحل ايه والحل ايه لا شك ايها الاخوة ان الامة لها عقود طويلة وهي تنحرف عن خط الدين انحرافا يتسع كل يوم انحراف من اول الغاء الخلافة سنة 24 الى اليوم يعني قرابة المئة سنة ده, مو... ده, ده انحراف شديد جدا لا الانحراف بدأ من بعد القرون الثلاثة الخيرية وظهور أهل البدع بس كان حكم الأمويين والعباسيين ما زال مستمسك بالشريعة وحصلت فيه الانتصارات فضلت الانتصارات موجودة حتى في أيام الدولة العثمانية والفتوحات لحد ما وصل المسلمين على مشارب باريس عاصمة فرنسا موقعة بلاط الشهداء كانت على أبواب باريس الشاهد ايه ان الانحراف ده كان انحراف فكري وعملي عشان كده كلامنا النهاردة في باب العزم الدرجة الاولى في منزلة العزم اباء القلب ان يخالف العلم سبحان الله العظيم ان القلب اذا علم يأبى القلب على صاحبه ان يخالف ما, ما علمه ان يعمل بخلافه الحاصل في الامة ان حصل من ايام الخليفة المأمون وايام الامين تقريبا ان هو اللي بدأ رحلة الترجمة ترجمة الكتب والتراث الروماني والفارسي ترجمته إلى اللغة العربية حصل من هنا الغزو الفكري حصلت السفسطة اليونانية حصل من هنا لما دخل الخلل على المسلمين في علم الكلام والفلسفه كان المقصود يعني من الخليفة عليه رحمة الله ان هو يسري الثقافة الاسلامية زي ما بيقولوا لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما بدأ الدعوة إلى الله لما بدأ الدعوة إلى التوحيد قفل على الصحابة الباب ألا يكتبوا شيئا إلا القرآن وكلنا عارفين قصة سيدنا عمر لما أتى بصحيفة من التوراة قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب إن ديننا بيأمرنا إن احنا نمشي ورا سيدنا النبي فقط النبي وبس وده اللي بنصحك فيه وأنصح نفسي أخي وحبيبي إن عشان تربية أولادك لازم الإنسان يقفل عليهم في ثقافتهم يقول انا لما الودي الواد الوقت الواد الولد الحضانه وبيدرسوا له حضانه اربع سنوات عربي وانجليزي وفرنساوي يقول الف ويقول ايه ويقول اه بالفرنساوي اه اه يقولوها ايه اه طيب الف وايه واه بيتعلموا في وقت واحد يبقى المفروض منظومة التعليم محتاجة فعلا ضبط والبيت نفسه محتاج أن يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيقولوا كده إن البداية لازم أعلمه عربي ويفهم اللغة العربية ويركز فيها ويستوعبها وهيعلمه إنجليزي مفيش مانع خالص وبعد كده علمه فرنساوي وبعد كده علمه الماني واسترالي وايطالي واردو كل حاجه علمه كل اللي انت عايزه بس الاول يتشرب اللغه العربيه ويفهمها ويعرفها جيدا ويشربها وبعدها ابدا اعلمه حاجات تانية نفس الشيء انا لازم الأمة تشرب دين الإسلام الشباب النهاردة المتحمسين اللي بيدخل على المواقع اللي بتشتم النبي ويرد عليهم جزاهم الله خيرا حماس مشكور ولكن هل أنت متمكن مش هيلقي لك شبهة تفتنك عن دينك هي دي القضية احنا محتاجين الأول انك تعرف الحق وثم أن تعرض الحق بحق وفي عرض الحق اكبر رد على الباطل لذلك ايها الاخوه بقول ان الانحراف كان انحراف شديد وطويل على مدار قرون فالامه بعدت قوي بعدت جدا انا لما بسمع احيانا يقولوا لي واحد من ال من ال من الاعلاميين الاساتذه الاعلاميين في برنامج من البرامج اتكلم مثلا عن الدين او اتكلم عن حد من المشايخ او او الى اخره شوف المقطع ده فاشوفه اتعجب يعني الاستاذ ما سمعش حاجه عن الاسلام ما ما مش واخد باله الموضوع محتاج حد يقعد معاه ويقول له بالراحه وتعالى بس افهمني محتاجين نتفاهم يعني افهم لغتنا او منهجنا او طبيعه ديننا او الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه هي القضيه مش ادخل على النت و ابحث في مساله تشيرس وي... ويطلع له الموضوع وارى لا الموضوع مش كده ديننا مش كده عشان كده انا مش عارف اعمل ايه بس اللي انا عايز اقوله دلوقتي ان احنا احنا محتاجين جيل التاسيس جيل يؤسس من جديد العلماء علماءنا علمونا ازاي نتعلم علم الدين ده فرض على كل مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك لذلك أنا أخاف أن بعض الناس اللي معارض الشريعة هو يكون مش فاهم مش قصده هو مفكر انه كده بينصر الشريعه او بيقول وقد بلغني ذلك اليوم في المجلس ان بعض الناس بيقول الشريعه مطبقه يا جماعه انتوا عايزين ايه تاني ما الشريعه مطبقه اهي انتوا عايزين ايه اكتر من كده وايه مطالبكم يعني فعشان كده بقول ان محتاجين نفهم دين عشان كده اول حاجه بقولها في اعاده الامه الى الريادة والسيادة إعادة الأمة إلى قبول الشريعة واحد التخلية إن عايزين نك... نواجه الغزو الفكري الغربي الغزو الفكري محتاجين نوقف حريق الانبهار في عقول شباب المسلمين بالغرب منبهرين بالغرب احنا النهارده اللي بيقولوا لنا يا ناس الناس وصلوا للقمر الناس وصلوا للمريخ الناس و... وانتوا لسه بتتكلموا في طب ما هو احنا بالشريعه دي هنسبق اللي وصلوا للقمر ووصلوا المريخ لو طبقت هم اللي وصلوا للقمر وصلوا المريخ دول زي ما قلت قبل كده ان الناس دول لما بيعرضوا لنا في الافلام افلامهم ومسلسلاتهم بيعرضوا الناس اللي وصلوا للقمر وصلوا ازاي لا ده بيعرضوا طريقة فجارهم في اغانيهم ومسلسلاتهم وافلامهم بيعرضوا ايه الزنا والخنا وال وشرب الخمر وال والعلاقات الجنسية بين الرجال والنساء في الحرام هو ده اللي بيعرض هي دي افلامهم ومسلسلاتهم لكن الفئة اللي هي قاعدة في في البنتاجون واللي قاعدة في المراكز بتاع الفضاء عندهم ناسا والناس دول فين حياتهم ما عرضوهاش علينا ما وروناش الناس دول اتربوا ازاي ووصلوا ازاي وبيفكروا ازاي ودماغتهم ايه دلوقتي لسه يعني انتوا عارفين شبكة النت دي بيقولوا لما استهلكت في الجيش الامريكي وخلاص بقت عهدة بالية رموها للناس وعرفونا ان في نت لكن النت ده كان معروف عندهم من قبل كده بعشرات السنين فالشاهد ان انا بقول النهاردة الغزو الفكري بيغزونا بايه بيغزو شبابنا بالاغاني والرقص الحب والعشق والغرام بالقمار وشرب الخمر باللعب والتهريج و اسمه ايه ال PlayStation هو ده اللي بيغزونا بيه لكن ما وروناش ده عشان كده لما بقول لك النهارده لما اطبق الشريعه واحمي ناسي احمي شبابي ونسائي من الفجور والفسق ويبقوا مع الله الله يوفقهم ويفتح عقولهم ويفهمهم ويستطيعون حينها ان يصلوا الى يسبقوا بقى بتوع المريخ وبتوع القمر ويوصلوا للشمس يوصلوا لاي يوصلوا لكل اللي انت عايزه ويبقى فينا علماء ينبهر بهم وموجودين هم موجودين بس مغمورين ومحاربين والظهور فقط للفاسدين والمفسدين عشان كده بقول ان تطبيق الشريعة هو اللي هيسبب تقدم هذه الأمة وهو اللي هيوصلها إلى أعلى مراتب الرقي مش سبب التخلف زي ما بيزعموا ويقولوا ان الناس هترجع ليه نتكلم في فقه دورة المية والمرأة ومش يا ناس ده انا لما بعمل حاجة من دي دي طاعة ربنا ألزمني بيها وأمرني بيها وجعلني أنا خادم عبد مطيع أطيع ربنا فيها فإذا أطعته وعدني قلت امبارح عشر نقاط من السنن الربانية الكونية قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ده قرآن ده كلام إذا كنت أنت مؤمن بأن ليك رب إله واحد الله الرحمن الرحيم أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وأنزل عليه هذا القرآن وأن هذا القرآن كلام الله ساعة ما تسمع الآيات دي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير بقول إن احنا بحاجة الآن إلى أن يلتزم كل المسلمين بدين الاسلام احنا بحاجه حقيقيه ملحه في هذه الايام ان يفهم المسلمون طبيعه هذا الدين ان احنا نفهم دين ونفهم ولادنا دين زمان قلت ان بنتي لما تبلغ سن البلوغ ويجب عليها انها تلبس النقاب فلا يظهر منها شيء لازم افهم بنتي ان يا بنتي لبسك النقاب ده حيث لا يبدو منك ظفر ولا شعر ده مش مزاجي الشخصي دي اوامر ربنا عليا وعليكي ربنا الزمني ان انا الزمك لان انا وليك انك تلبسي كده دي اوامر ربنا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المسلمين يدنين عليهن من جلابيبهن قلت ان تفسيرها الوحيد ما تقوليش حاجة تاني فعل الصحابيات لما نزلت هذه الآية لبسوا ايه لبسوا ايه يا وليد لبسوا خمار ولا لبسوا النقاب لبسوا النقاب الصحابيات ساعة ما نزل قال السيدة عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب قمنا إلى مروطهن فشققناها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان راحوا قافلين الفتحة اللي كانت على الصدر هنا وراحوا ربطينها من فوق خلاص غطوا عينيهم ووشهم وكل حاجة ما بقاش حاجة كمان باينة ده التفسير الآية لما بقول لبنتي فهمها ان دي مش أوامري أنا ده أنا بقول لها يا بنتي وما ربنا قال وما كان لمؤمن اللي هو انا ولا مؤمنة اللي هو انت حضرتك اذا قضى الله ورسوله امرا يدنين عليهن من جلابيبهن ان يكون لهم الخيارة من امره ملناش اختيار يا بنتي هي دي السكة كده ربنا اللي امر وانت ملزمة تطيع ربنا لانك انا لله وانا عبد لله وامام ربنا وامر واوامر ربنا لنا ولا انت لينا اختيار كلام جميل وواضح وبسيط وسهل الشاهد ايه آه ان احنا النهاردة في مدارج السالكين محتاجين ان الامة كلها تسير في مدارج السالكين ما اقصدش تسمع شرح مدارج السالكين مني لكن اقصد انها تسلك الطريق الى الله محتاجين نكلم الأمة كلها يا قوم يا قومي أيها المسلمون يا عباد الله هلموا إلى الله هذا هو الطريق كتير جدا قلت من نحن وماذا نريد من نحن قوم من المسلمين جماعة من المسلمين ماذا نريد نريد أن يعبد الناس الله وحده لا شريك له وإيه كمان بس بس من 30 سنة بالظبط وعلى المنبر والكلام متسجل بالتاريخ والصوت والصورة نحن لا نريد أن نحكم نريد أن نحكم بالكتاب والسنة الكلام ده مش مش جديد النهارده بنقوله في مطالبة الشريعة عشان بقى الرئيس الدكتور محمد مرسي لا لا طول عمرنا بنقول كده وبرضه عشان ما ننكرش فضل الناس احنا وغيرنا كل العاملين على الساحه الاسلاميه هدفهم في التمكين هو تحكيم الشريعه مش اكتر ان الشريعه تحكم مش عشان احنا نبقى اعضاء مجلس شعب ولا عشان نبقى رؤساء ولا عشان نبقى احزاب ولا لا سيبك من كل ده ده تطبيق الشريعه ده مطلب لأن الله ألزم بذلك عشان كده بنقول لو الأمة دي لو كل الناس دي صلت وصامت وذكروا الله وتالوا القرآن ودفعوا زكاة أموالهم وقاموا الليل واقتربوا من الله هيحسوا هذا الشعور لازم أطبق الشريعة هو ده السبيل في مدارج السالكين وصلنا الم... بدأنا بمنزلة اليقظة وده اللي بنطالب بيه المسلمين النهاردة اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين بقول للمسلمين كلهم فوقوا اصحوا انتبهوا الحقوا هيضيعوا الشريعة ويعملوا لكم دستور ما فيش الشريعة بعد كده تيجي تتكلم يقول لك الدستور بيقول والمحكمة الدستورية فسرت المبادئ بانها العدل وال ومش عارف ايه زي زي بتوع اوباما بالظبط الثلاث كلمات ده, ده اسلام ايه ده بقى وشريعه ايه اللي انتوا بتتكلموا عنها مبادئ ايه الموضوع احنا بنقول للمسلمين فوق اليقظه اصحوا الحقوا نفسكم النهارده الحقوا نفسكم النهارده لانهم النهارده لما يتكلموا عن الحريه كلام مطلق كده وان مصر دوله ديمقراطيه معناها ان بكره هيقولوا لك اباحه الشذوذ ان راجل يتجوز راجل ديمقراطيه حريه شخصيه حريه مكتوب كده في البتاع في الدستور المش... المسوده دي ان حريه حريه الافراد مكفوله حريه ايه عايزين كلمه حريه الافراد مكفوله بما لا يخالف شرع الله كده تنضبط القضيه لكن لما تقول حريه الافراد مكفوله حريه الراي والفكر مكفوله بما لا يخالف شريعه الاسلام يبقى الامر كده ينضبط لكن لو سبتها مفتوحة كده خاف بقى على مراتك وعلى بنتك وعلى ابنك نرجع تاني بدأنا بمنزلة اليقظة وصلنا إلى منزلة العزم فإذا عزمت فتوكل فتوكل على الله العزم تحقيق القصد طوعا أو كرها ان الانسان يحقق قصده رغم انف نفسه خدنا فيها حتة طويلة دي في ان من ترك نفسه حتى تواتيه على الخير طوعا فسوف يطول انتظاره لابد ان تحمل نفسك على الخير قسرا لازم ترغم نفسك على الخير معلش اسمحوا لي نقول تاني احنا قلنا اللي يقول انا مش هقوم الليل الليله دي لاني تعبان لما تكون في ليله انا فايق فيها كده وصاحي ونايم كويس بالنهار ابقى اقوم وانا فايق ده عمره ما هيقوم الليل كل الليالي تعبان مش هيحصل لازم اقول ساقوم الليله حتى لو نمت اذا قام الرجل يصلي من الليل فنام في سجوده فان الله يضحك منه يقول يا ملائكتي انظروا الى عبدي جسده بين يدي وروحه عندي اكتبوا له يا ملائكتي ما كان يعمل واجعلوا نومه صدقة مني عليه يا بختك انت لو قمت الليل ونمت وانت ساجد واقبل صدقة ربنا عليك انت تطول ان ربنا يتصدق عليك ده انت تبقى وصلت لما ربنا يتصدق عليك وتقبل صدقة وتقبل صدقة الله عليك الشاهد ايه اللي بيقول لا انا مش هقدر اتصدق الشهر ده لان ظروفي زي ما انت شايف فلما ربنا يكرمني ويوسع عليا ويبقى عندي فلوس كتير اقوم انا اتصدق بقى صدقه كبيره كده ده عمره ما هيتصدق لان كل ما تجيله فلوس تاتي المعونه على قدر المؤونه كل ما تجيله فلوس كتير تتفتح لها ابواب كتير لا انت لازم تتصدق الشهر ده بكام بجنيه بجنيه واحد فقط باتنين جنيه بخمسة جنيه بخمسين جنيه باربعتاشر جنيه بتلاتاشر ونص ب 10 جنيه وربع اللي معاك اللي تقدر عليه بس ما تقعدش تستنى فتحقيق القصد طوعا او كرها وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى إباء القلب أن يخالف العلم وذلك بشيم برق المراقبة واستدامة نور الأنس بحفظ الحرمة وإجابة إماتة داعي الهوى بالعزم على الإخلاص دول الثلاث حاجات اللي في الدرجة الأولى نمرة واحد إباء القلب القلب الأبي إباء القلب أن يخالف العلم إخوتي هناك أشياء معلومة من الدين بالضرورة كل الناس عارفاها وكل الناس فاهماها وكل الناس مدركاها ومحدش ما يعرفش محدش ما يعرفش ان الزنا حرام وان الخمر حرام وان القمار الميسر حرام وترك الصلاة حرام كل الناس عارفة ده كل الناس تعرف ان الصلاة فرض وان الزكاة فرض وان صيام رمضان فرض وان الحج فرض على المستطيع كل الناس تعرف ان القرآن كلام الله وان تلاوة القرآن الحرف بعشر حسنات العلم اللي انت تعلمه ده اللي طلعنا ونشأنا بدون ما نفتح كتب ولا نحضر دروس ولا نشوف برامج في التلفزيون لقينا اهلنا بيورثونا المسائل دي تلقائي اطفال وبنات وكبار وصغيرين ونساء وكل الدنيا زي ما زي ما نقول كده اسمهم معلوم من الدين بالضروره البلد كلها عارفه كده ان الربا حرام وبيحارب ربنا وان ال- الزنا حرام وان شرب الخمر حرام وان ترك الصلاه حرام وان الى اخره كل ده امور معروف العلم ده اللي عندك ده اثمر ايه في قلبك هو ده الموضوع شوفوا بمنتهى البساطه الامام احمد رضي الله عنه الإمام أحمد رحمه الله وأنا بحب أقول رضي الله عنه اللهم ارضى عن هذا الرجل فهمنا كلمة إباء العلم دي إباء القلب أن يخالف العلم بمنتهى البساطة لما كانوا بيقولوا القرآن كلام الله مخلوق القرآن مخلوق ليس كلام الله يقولوا الإمام أحمد قول القرآن مخلوق فكان يقول لهم إيه أعطوني شيئا أقول به بس هو ده إباء القلب أن يخالف العلم قال لهم العلم اللي عندي بيقول إن القرآن ده كلام ربنا ادوني حاجة تقول إنه مخلوق وأنا أقول مخلوق فأبى قلبه أن يخالف ما يعرف ما ما أقدرش عشان كده زي بقول كده إن لما أنا أعتقد إن مخالطة النساء حرام ازاي اجي اخالطهم ازاي قلبي يطاوعني ان انا اعمل خلاف ما اعمل طب ازاي اعملها دي قال لك بشيم برق المراقبة انك تراعي دايما انه شايفك شيم انك انت تبقى كده شايف انه حاسس انه شايفك ربنا قلت لك قبل كده في فرق بينك انك تعتقد انه شايفك دي عقيده الم يعلم بان الله يرى انني معكما أسمع وأرى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ده إيمان وعقيدة ويقين إنه معاك وإنه شايفك وإنه سمعك بس في فرق بين العقيدة إنك تعتقد فرق بين العلم إنك تعلم فرق بين دول وبين إنك تحس تبقى حاسس ان ربنا معاك حاسس انه سمعك حاسس منه شايفك هي دي شيء مبرق المراقبة حاسس انه مراقبك ان الله كان عليكم رقيبا مراقبك لذلك تصور انت ان ربنا يرى من قلبك انك تعلم ان مثلا النظر الى النساء حرام ربنا يرى من قلبك انك تعلم ده ويراك تنظر الى النساء ها فربنا وهو مطلع على قلبك وشايف في قلبك وعقلك العلم بان ده حرام ويراك في فعلك انك انت بتعمل الحرام اللي انت عارف انه حرام وانت عارف ان اللي حرمه شايفك وانت متأكد ان اللي حرم ونهاك هيحاسبك يبقى يعلم انك تعلم ويا ويعلم انك انت تعلم انه شايفك ويعلم انك تعلم ان هو هيحاسبك ويراك وانت بتخالف كل ده ايه رأيك يبقى شكلك ايه قدام ربنا يبقى صورتك ايه عند ربنا يبقى ربنا يقول عنك ايه يا واد يا محمد قول لي يا استاذ محمد التاني اللي في الميديم انت قعدت الله يرحمك ازاي لو استشعرت ان الله ينظر اليك ويراك وسيحاسبك لا لا لا انا عايزك تستشعر غضب ربنا لما يرى منك هذا لذلك قال الله عز وجل عن التائبين ولم يصروا على ما فعلوا وهم وهم يعلمون إباء القلب أن يخالف العلم قال الحسن العلم علمان علم على اللسان وهذا حجة الله على ابن آدم فإذا رسخ في القلب نفع يبقى القضية قضية ان كتير من الناس بقى العلم عندهم ايه ها ها كلام اونطة مضرة ليجاري به ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف وجوه وجوه الناس اليه اذا لم يعمل بالعلم لذلك ابن الجوزي عليه رحمة الله آه قال ايه قال لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل تيجي تقول النهاردة شايك برد يا عم ياسر 42 الله يرحمك يا رب تبقى 43 صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دكتور احمد ولي ربنا يكرمه ويحفظه قاضي القضاء في الاردن يقول لي بلاش القطعات ديك الله يكرمك عشان كده بتقطع الاتصال لا معلش لازم نقطع ونوصل هي كده ده شغل اعلام ما حدش علمه لنا انا مؤاخذه صلى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم انا احبكم في الله آه ابن الجوزي لما بيقول رأيت رأي نفسي في العلم حسنا وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل تيجي لبعض شبابنا واخواننا وحبايبنا اللي اسمهم طلبة العلم وتقول له يا ابني قيام الليل وكثرة الذكر وتلاوة القرآن يقول لك يا شيخ الإمام الشافعي قال لأن أكتب مسألة خير لي من أن أصلي سبعين ركعة يا ابني ده الإمام الشافعي كتب مسألة تنتفع بها الأمة إلى يوم القيامة أما حضرتك بتكتب إيه بتعمل إيه ما ترك الأوائل من كلمة لقائل الموضوع انتهى يا ابني من زمان النهارده واحد جايب لي رسالة ان هو بيقول اعدام الاختلاف في مسألة قراءة الفاتحة خلف الامام قلت له انت اللي هتعدم الاختلاف الاختلاف ده من ايام سيدنا ابو هريرة لما كان بيقول ان اللي ما يقرأش الفاتحة خلف الامام صلاته باطلة وسيدنا سعيد آه، ابو سعيد الخدري اللي كان بيقول من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا يعني من أيام الصحابة اختلفوا في المسألة هتلاقي السيدة عائشة لها كلام وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص إلى آخره لما اختلف الكبار دول هتيجي أنت النهاردة شت، تقطع في المسألة ما ينفعش عشان كده دايما نقول إيه إن ما اختلف فيه السلف وسعنا فيه الخلاف وما اتفقوا عليه لم يسعنا أن نختلف فيه وخلصت المسائل الشاهد ايه ان اللي بتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل آه، ده مش انت العلماء المجتهدين اجتهاد مطلق اللي ربنا ينفع بهم الامة في مسائل محتاجينهم النهاردة عشان كده كنت بكتب في كتاب السيرة الجزء الثاني يا رب ينزل بقى كل شوية نعيد ونزيد فيه ان احنا النهاردة الاخوة اللي بيتكلموا في موضوع الجهاد بنكلمهم في موضوع اننا بحاجة اولا الى اقامة دولة الخلافة بحاجة الى تنصيب الخليفة الخليفة ده عشان تنصيبه محتاجين حاجتين أهل محتاجين حاجة واحدة أهل الحل والعقد أهل الحل والعقد دول اتنين اللي هم العلماء اتنين الأمراء العلماء العالم الرباني المجتهد المطلق اللي لما نجيب له مسألة يعرف يجتهد ويستنبط من الأدلة حكمها الصحيح اتنين الأمراء الأمراء المقصود بيهم ان يبقى عندنا في الاقتصاد علماء يدينون للإسلام بالحاكمية بمعنى أن يحكم الإسلام على الاقتصاد يكونوا مجتهدين اجتهاد مطلق اقتصاديين وسياسيين وزراعيين وفي كل أنحاء الحياة وعسكريين يبقوا دول فئة اسمهم الأمراء والفئة الثانية اسمها العلماء دول اللي نصبوا الخليفة فمحتاجين إيجاد الفئتين دول ايجاد الفئتين دول هو ده نجاة الامة النهاردة ساعتها الخليفة بقى اللي هيقاتل من ورائه الشاهد ايه ابن الجوزي بيقول لي اسمع الكلام بتاع ابن الجوزي وركز معايا قال لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل وتقول أقوى دليل على فضله على النوافل أني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السليمة والرأي الصحيح إلا إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم هي دي القضية في فرق بين الشكليات والمظاهر والصور وبين الحقائق والوقائع والمواقف والافعال في فرق كبير بين الدعاوى والحقائق قال إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها فما الذي أفادك العلم أين الخوف أين القلق أين الحذر هو ده السؤال اللي بنقوله لنفسنا دايما انا بتعلم ليه مش عشان اعلم الناس مش عشان ابقى عالم وشيخ انا بتعلم عشان اعبد ربنا ولذلك بألح على اولادي دايما يا ابني انت بتحفظ القرآن مش عشان تدخل مسابقات مش عشان تبقى امام تصلي بالناس مش عشان تبقى اسمك معاك اجازة واسناد انت بتحفظ القرآن عشان تدخل الجنة يا ابني انت بتتعلم العلم ليه مش عشان تبقى عالم وشيخ ومشهور ومتبوع ويبقى ليك كتب واسطوانات وشرايط وبرامج وحلقات ومساجد واتباع ومريدين ومحبين وخدم ودورك عالي لا مش كل ده نهائي ولا حاجة من دي خالص وإلا يبقى عملك حابط انت بتتعلم العلم عشان تعبد ربنا صح عشان تدخل الجنه فقط لذلك الامام ابن الجوزي قال لك انا بفضل العلم ولقيت كده الكلام ده صح والناس اللي انشغلت عن العلم مش عارف حصل لها ايه لكن لقيت ان انا مش منشغل بالعلم صح لان منشغل بالعلم يعني العلم ده يثمر عمل يعني يجيب نتيجة يعني يبقى له اثر في نفسي والا لو العلم ما جابش اثر عليا ان بقت عبادتي اكتر واحسن يبقى انا ما اتعلمتش يبقى انا بكذب بضحك على نفسي بخدع نفسي مش علم ده قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من اوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع تضحك على نفسك قالت امرأة لابنها ذهب يتعلم العلم قالت يا بني يا بني إذا كتبت عشرة أسطر فانظر الى اثرها في قلبك فان لم تجد فلا تعد الى العلم ما تتعلمش ما تتعلمش قال فصحت بها فما الذي افادك العلم اين الخوف اين القلق اين الحذر او ما سمعت باخبار اخيار الاحبار في تعبدهم واجتهادهم أما كان رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم ياه ده انتوا بقالكم كتير قوي ما صلتوش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما كان رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى تورمت قدمه أما كان أبو بكر شجي النشيد كثير البكاء أما كان في خد عمر خطان أسودان من كثرة البكاء أما كان عثمان يختم القرآن في ركعة أما كان علي يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول يا دنيا غري غيري أما كان أما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلق أما كان سعيد بن المسيب ملازما المسجد فلم تفته صلاة في جماعة أربعين سنة أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر أما قالت ابنة الربيع بن خسيم يا أبت ما لي أرى الناس ينامون ولا تنام قال إن أباك يخاف البيات أن ينزل عليه العذاب أن ينزل عليه العذاب وهو نائم أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا في المسجد يؤدب به نفسه إذا فتر أما صام يزيد أربعين سنة وكان يقول ولهفا سبق العابدون وقطع بي أما صام منصور بن المعتمر أربعين سنة أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف أما كان إبراهيم بن, أب ابن أدهم يبول الدم من الخوف من الله أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة الأخيار في زهدهم وتعبدهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أي نفس احذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به فإنها حالة الكسالى الزمنة المرضى يعني ده كلام ابن الجوزي وهو بيكلم نفسه العلم عمل ايه جاب نتيجة ايه معاك اثر ايه فيك العلم وسبيله لذلك ايها الاخوه قضية ان ان قضية انه يحصل لك علم ولا تعمل به ده دليل على ان النية ما كانتش صالحة في طلب العلم ده دليل على ان ده دليل على ان العلم ما وصلش لقلبك العلم لسه في الصدر احنا قلنا ان القلب اربعة اجزاء الصدر والقلب والفؤاد واللب الصدر محل العلم قال الله بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم ده علم الحفظ علم التلاوة علم اللسان علم اللسان آه اللي هو ربنا سماهم أميين ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون أم اللي هو بنسميه علم اللسان وجهل العمل يبقى عنده علم على لسانه وجاهل عمليا عمليا جاهل عشان كده في في منزلة الاستقامة الامام الهروي بيقول ايه يقول الاستقامة روح تحيا بها الاحوال وتربو عليها الاعمال والدرجة الاولى من الاستقامة الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد لا عاديا رسم العلم ولا متجاوزا حد الإخلاص ولا مخالفا نهج السنة قال في منزلة التواضع التواضع أن يتضع العبد لصولة الحق والدرجة الأولى من التواضع التواضع للدين وهو ألا يعارض بمعقول منقولا ولا يحاكم في الدين دليلا ولا يرى الى الخلاف الى خلاف الحق سبيلا ده كلام محتاج قعدة مسألة التواضع للعلم أن يكسرك العلم أن يذلك العلم أن يجعلك العلم تعمل به رغم أنفك الكلمة اللي معانا إباء القلب أن يخالف العلم لما العلم يكون في الصدر ده الكلام اللي احنا بنقوله كل الهيصه اللي معموله دي ده كلام كلام اذا رسخ في القلب نفع اذا دخل القلب يطمئن القلب بالعلم ده اذا وصل الى الفؤاد يحصل اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لان الفؤاد محل التثبيت كذا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك إذا وصل إلى الفؤاد يحصل التثبيت إذا حصل التثبيت حصل اليقين إذا تم اليقين تمت الرؤية كلا لو تعلمون علم اليقين لترون لترون الجحيم فساعتها يبدأ يشوف لينور البصيرة يبدأ القلب تنفتح في القلب عين اسمها البصيرة يرى بها الحقائق ثم إذا انفتح في القلب عين فرأى وصل إلى اللب فتم العمل قال الله جل جلاله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قال الذين يستمعون فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولو الألباب لما يوصل العلم إلى اللب قلنا يدخل الصدر الصدر ده كلام حفظ اهل المصطلح يقولوا الحفظ حفظان حفظ صدر, صدر محفوظ في القلب يعني حفظ صدر وحفظ سطر اللي هو محفوظ في كتاب او حفظ صدر وحفظ كتاب في شيخ يقرا من الكتب في شيخ شيخ بيتكلم من دماغه يبقى هو كده العلم اللي في الدماغ ده اللي في الصدر ده اللي هو على اللسان ده ده كلام